أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فدرسنا هذا المساء بعنوان الحيده ومعنى الحيدة هو الميل عن الطريق اللاحب الطويل يقال حاد حيدة ومحيدا وحيدانا وحيدودة إذا مال وانحرف ومنه قوله تبارك وتعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد تحيد أي تميل قل من الناس من يعمر مجالسه بذكر الموت بل حتى في بيوت الفضلاء إذا قال الرجل لامرأته مثلا إذا أنا مت قبل أن يكمل تقول له بعد الشر أو تف من بقك أو يومي قبل يومك ده إذا حاول أن يوصي يقول إذا أنا مت فافعلوا كذا وكذا ففكرة الموت مرفوضة فهذا جنس من البشر كان لا يذكر الموت إطلاقا فقال الله عز وجل له وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد كنت كلما جاء ذكر الموت حدت عنه إلى ذكر الدنيا والأمل ده أصل الحيدة وكما قال الشاعر يحيد حذار الموت من كل روعة ولا بد من موت إذا كان أو قتل إما أن تموت وإما أن تقتل ومنه حديث حذيفة ابن اليمان الذي رواه مسلم في صحيحه قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فحدت عنه فاغتسلت فجئت فقال أين كنت فقلت كنت جنبا فقال إن المسلم لا ينجس وفي صحيح مسلم أيضا من حديث زيد, زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يركب ناقته فمر على ستة أو خمسة أو أربعة أقبر وهو جمع قبر فنفرت الناقة أو الدابة حتى كادت أن تلقيه فقال من دفنتم هنا أو قال من, من, من صاحب هذا القبر فقالوا هؤلاء قوم دفنوا في الجاهلية قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب أهل القبور المقصود بالحيدة إذن هو الميل عن الطريق والحيدة مذهب معروف عند بني آدم يقصد بها أحيانا الذم أو المغالطة أو إقامة الحق أو الهروب من الجواب إلى غير ذلك من المعاني والمقاصد الحيدة بمعنى الذم كما سئل الشافعي رحمه الله عن أحد الرواة ويكنى أبا عبد الله الجدلي ما حاله في الحديث فقال كان يجيد الضرب بالسيف هذا ذم أم مدح هذا ذم لأنني ما سألتك أهو شجاع أم لا إنما عندما أقول لك أهو ممن يؤخذ منه الحديث أم لا فتقول كان يجيد الضرب بالسيف كأنك تقول هو ليس له في الحديث ليس الحديث من بابته إنما هذا يصلح في المعارك ولا يصلح في الحديث فلما حاد عن الجواب دل على أنه جرحه فال- فالحيدة هنا جرح للإيه؟ للراوي كذلك لما سئل بعض العلماء عن الدراوردي محمد بن عبد العزيز الدراوردي هذا أحد رجال مسلم ويعني هو يعني آه، صدوق وفيه مقال خفيف قال له ما تقول في الدراوردي قال يصلح أن يكون أمير المؤمنين ده هذا جرح يصلح أن يكون أمير المؤمنين يعني لا يصلح أن يكون راويا للحديث الحيدة هنا عن الجواب تعد إيه؟ تعد ذما وتكون الحيدة أحيانا من باب الهروب من الجواب والهروب من الجواب له أسباب ممكن يكون تقوى لا أريد أن أتورط فأفتي فيما ليس لي فيه علم فأحيد عن الجواب كما سألت امرأة يحيى ابن معين إمام الجرح والتعديل وأحد أقران الإمام أحمد قالت ما تقول في بئر سقطت فيه دجاجة فماتت ونحن نعلم أن كل كائن يتنجس بالموت إلا الإنسان الموت نجاسة لكل كائن حي يبقى نجس على طول إلا الإنسان يبقى هذه الدجاجة عندما تسقط في بئر صارت إيه نجسة فهل تنجس ماء البئر أم لا لم يكن عند يحيى جواب فقال لها ويحك لم لم تغطي البئر ما هو مش موضوعنا تغطي البئر ولا ما تغطوش مش هو الموضوع لكن لم يكن عنده جواب ليقول الماء نجس لا يجوز أن يتطهر به أو إنه طاهر يجوز أن يتطهر به إنما إيه حاد عن الجواب وقال لم لم تغطي البئر يبقى إيه ده خلصنا كده أما الحيدة على سبيل المغالطة فهي موضوع درسنا اليوم ومن أشهر من حاد على سبيل المغالطة فرعون كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في سورة الشعراء لما وقعت المناظرة بين موسى عليه السلام وبين فرعون الملعون قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين قال لمن حوله الا تستمعون ادي بدايه الحيد اهو لأنه عندما قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين ينبغي أن يكون هناك جواب لا مع ليس عنده جواب إنما بدأ يحيد يخرج عن الموضوع قال لمن حوله الا تستمعون عجبكم الكلام لم يجاريه موسى في الحيده انما استمر في تاسيس الحق الذي بعث به قال ربكم ورب ابائكم الاولين فبدا فرعون يزداد في حيدته قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون هذا ليس جوابا عن كلام موسى لم يحد موسى عليه السلام بل استمر في تاسيس الحق الذي بعث به قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون هنا انتهى الكلام ولم يجد فرعون بدا من ان يغير لغه الحوار قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين خلاص خلص الكلام ما بقي الا السجن فحينئذ حاد موسى عن اثبات الحق بالكلام فقال أولو جئتك بشيء مبين ما عدناش بنتكلم بقى هندخل في الشغل أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله فرعون إن هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تامرون دي ايه الحلاوه دي فرعون يقول لقومه فماذا تامرون هو ايه اللي حصل في الدنيا ها ده هذا نموذج لابد من تحليله لان هذا النموذج يتكرر كثيرا ويتكرر الان على في زمننا على وجه الخصوص بصورة قبيحة للغاية. أول كلمة بينت أن فرعون سيحيد لفظة ما. قال فرعون وما رب العالمين ونحن احنا نعرف ان ما لغير العاقل بخلاف من وما رب العالمين قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين اذا كان رب السماوات والارض وما بينهما يبقى ماذا لفرعون ماذا بقي له لم يبق له شيء وهو الذي كان يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي وقال أنا ربكم الأعلى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى إذا كان السماوات والأرض وما بينهما ملك لله تبارك وتعالى فماذا بقي لفرعون ولذلك دي كانت أول صدمة له لم يتحملها فبدأ يحيد ويخاطب الذين كانوا يظهرون عبادته قال لمن حوله الا تستمعون يعني ايعجبكم هذا الكلام قال ربكم ورب ابائكم الاولين قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون النبي صلى الله عليه وسلم اتهم بهذا الجنون مش قالوا مجنون وساحر وشاعر وكاهن هل تذكرون انا لا اذكر في حدود علمي لا اذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم توقف يوما ليقول لقريش انا لست بمجنون انا رجل عاقل هل قالها ما قالها قط ولا قال انا عاقل لأن الناس جميعا يعرفون أنه عاقل فمن باب تضييع وقت الحق أنك إذا خيرت بين أن يسلب عرضك أو أن ت- أن تبين الحق للناس لا أهل الديانة يفضلون أن يبذلوا أعراضهم ولا يضيعون أوقاتهم في الدفاع عنها صيانة لوقت الحق لأن الوقت الذي ستنفقه في الدفاع عن نفسك الحق أحوج به ولذلك استمر موسى عليه السلام في بيان الحق الذي بعث به لما قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون لم يقل له أنا عاقل وأنا لست بمجنون وكيف يكلف الله رجلا مجنونا أن يبلغ عنه أعرض عن هذا تماما واستمر يتكلم قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون لما انتهى وقت الكلام ينبغي ان يكون عند الداعيه بدائل وده اهل المناظر لا, لا يستفيد اي رجل يدعو الى الحق بهذه البدائل الا اذا راجع مناظرات العلماء مع اهل البدع او مع خصومهم عموما أنا لما أكون داخل معركة لابد أن يكون عندي بدائل في الجيش لما يقعد القادة علشان يعملوا خطة المعركة بيعملوا خطتين خطة انتصار وخطة هزيمة لو أنا انتصرت طب أمشي ولا أقف طب اخد يمين ولا اخد شمال دي كلها خطط ولا بد ان يكون الجنود والقاده الذين يقودون الجنود في ميدان المعركه على علم بها طيب لو انهزمت كيف ارتد بجنودي ارتد ارتداع عشوائي زي سنه 67 وكله يجري في الصحراء بلا غطاء جوي علشان خاطر كل ال- ال- الصواريخ تصطاد كل ال- الناس اللي ماشيين في ال- في ال- في الصحراء ولا انسحب انسحابا منظما انا يعني بهذه المناسبه اضرب المثل بحرب 67 وحرب 73 حرب رمضان واقول لك القائد العسكري كيف تصرف في هذين الحربين ولأن الدعوة زي المعركة بالضبط والذي يدخل باب الدعوة ليس عنده خطة حرب سيهزم ولما أقول خطة حرب يعني مش داخل يجر شاكة لا ده أنت عندك خصوم يريدون القضاء عليك فأنت لابد أن تكون واعيا تعرف الواقع الملائم وتعرف الدليل الذي يناسب هذا الواقع لان احيانا يستخدم المرء الدليل في غير مكانه فيفسد حرب 67 آه، حب وزير الدفاع قائد الاعلى قوات المسلحه المشير عبد الحكيم عامر انذاك ان يعمل زي ما عمل رومل او غيره في الحرب العالميه الثانيه يعمل حاجه اسمها ستاره الدبابات حشدوا الدبابات في صحراء سيناء في مكان جبلي طيب المكان الجبلي ده لما نعمل ستاره دبابات المفترض اي عدوان جاي انا ح- سابيده تماما بالدبابات لكن لما اجيب الدبابات واحطها جوه الجبل هو العاده هيجيني من الجبل ولا من الطرق المرصوفه من الطرق المرصوفه المعبده اللي تقدر الدبابات تمشي عليها فلما انا اسيب الطرق المعبده فاضيه واجي انا على الجبال وارص الدبابات عشان اعمل ستاره دبابات يبقى ده قائد ده ينفع قائد ما ينفعش قائد ولذلك دباباتنا كلها دمرت والتي لم تدمر استولى عليها العدو سليما تمام انا مش هتكلم على ده هتكلم على قائد ناجح في حرب 67 وحرب 73 وهو الفريق سعد الدين الشاذلي رحمه الله تعالى والفريق سعد الدين الشاذلي انا بحبه من زمان يا بحبه ما اعرفش كينونات هذا الرجل رحمة الله عليه لأنه هو مات في اليوم الذي تنحى فيه الرئيس السابق وكلاهما مات رجل مات على الحقيقة وآخر مات حيا ما هم الاثنين كانوا فيهم جمعة سعد الدين الشاذلي دفن في قبره يوم الجمعة والرئيس السابق مات حيا في يوم الجمعة أيضا وكان بينهما عداء كبير برغم أن سعد الدين الشاذلي كان هو الرئيس في العمل سعد الدين الشاذلي كان رئيس الأركان والرئيس السابق كان قائد القوات الجوية يعني كان يعمل تحت إمرة سعد الدين الشاذلي ولما حدث خلاف بين الرئيس السادات وسعد الدين الشاذلي بسبب المذكرات واتهامه بقصة الثغرة والكلام ده فنشر الشاذلي مذكراته وفضح الدنيا وكشف أشياء في الكواليس فاتحكم عليه بثلاث سنين سجن غاب 14 سنة في الجزائر كلاجئ سياسي وبعدين زهق وحب يرجع مصر فالمفترض ان بعد مضي 25 سنه الوثائق السريه بتصبح علنيه وما بتبقاش سريه. بعد 25 سنه اي وثيقه بعد 25 سنه لا تصبح لها ايه؟ اي سريه. نزل فريق سعد الدين الشاذلي من الجزائر الى مطار القاهره صدرت اوامر رئيس الجمهوريه انذاك ان ياخدوه يحطوه في السجن. مع ان عدى اكثر من لا ي- لا يستحق ان يوضع في السجن لكن كانت القصه كذلك هي لها ذيول طويله جدا وانا رجل قارئ سياسي محترف عارف برضو المذك- كل القراءات وكل المذكرات وكل الكلام ده قراتها وحفظتها وثبتت عندي في قاع الذاكره وانا استفيد منها كثيرا وانا ادعو الى الله عز وجل كم استفدت من كتابه الدبلوماسيين في معامله الناس وكم استفدت من قراءة مذكرات القادة العسكريين في دعوتي وأنا أدعو وتحاشيت صداما كثيرا مع خصوم كان من الممكن أن يقضوا على دعوتي في أماكن ما تحاشيتهم تماما ومضيت إلى سبيلي آه، في 67 حصل هرج ومرج لأن آه، ليلة 5 يونيو كان هناك حفل ساهر تحييه مطربات وراقصات في قاعدة القوات الجوية ليلة 5 يونيو احنا انضربنا يوم ايه 5 يونيو كان يوم اتنين تمام وانا عارف ان اغلب الشباب اللي قاعد ما حضرش يعني يمكن اتولد بعد 67 تمام فليلة 5 يونيو كان في حفل ساهر حضره وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة حضروا لمدة ساعتين وروحوا وسابوا الجنود والضباط سهرانين مع الرقصات وسهرانين مع الجماعة دول إحدى الراقصات نشرت في مذكراتها التي قرأتها معلش آسف إن أنا بقول قرأت مذكرات راقصة لأن ده برضو إيه كنت كنت قرأت الفصل الخاص بحرب 67 عشان الحفل ده هي طلعت من عاملين صوان فطلعت بصت من الخيمة كده فكانت الخيمة دي منصوبة على عند مطار لقت الطائرات بتاعتنا كلها مرصوصة جنب بعضها فقالت فقمت داخل وقلت دهية ما يضربونا ده الطيارات مرصوصة زي البط ده كان التعبير بتاعها طيارات مرصوصة زي البط يعني ايه طيارات كتيرة جدا في المطار لما الحفل يخلص على وش الفجر والضباط والجنود لحد الفجر عمالين يبصوا على الرقصات والمغنيات الشيء الطبيعي انه يصحى الساعة كام؟ يصحى الساعة 9 10 اسرائيل ضربتنا الساعة 9 بالظبط كانت مخلصة كل مطاراتنا وقضت عليها وراحت على الأردن وضربت وراحت على سوريا وضربت اسمها حرب الساعات الست ست ساعات كانت قضت على كل دول المواجهة تمام الساعة تسعة كان القائد الأعلى للقوات المسلحة مدي أوامر أن يلتقي قادة ال- الجيوش في الإسماعيلية وهو الساعة 8 طار بطائرة هليكوبتر ورايح يراقب سيناء هو مجموعة من القادة الكبار وهم في الجو إسرائيل بدأت تضرب طبعا معنى أن طائرة المشير في الجو يعني الدفاع الجوي كله ممنوع يضرب طلقة ليه الاحتمال أنه يضرب طائرة المشير فالدفاع الجوي بتاعنا كله ممنوع يضرب طائرات العدو دخلت علينا والدفاع الجوي نايم لأن طائرة المشير فين؟ في الجو حصلت الكارثة وحصل ضرب الرادارات ومراكز الاتصال والكلام ده ما عادش حد عارف حد فين تتصل الخطوط مقطوعة الفريق سعد الدين الشاذلي كان له معاه 1500 جندي ومعاه 40 دبابة ودي قوة الكتيبة قوة كتيبتين 40 دبابة و 1500 جندي و- وعسكري الدنيا قامت يتصل مفيش اتصالات كل الاوامر انسحبوا من سينا انسحاب طبعا كان عشوائي ات- ات- يعني كانت مقتله بمعنى كلمه مقتله هو كقائد ناجح انقطعت وسائل الاتصال بالقياده العامه ماذا يفعل بعت ضابط اتصال برتبه كبيره علشان يعرف ايه القصه مش عارف يعمل حاجه الطيران الاسرائيلي شافه بدأ يصطاده لأن هو راجل دماغه كله خطط ودماغه كله عسكرية عمل إيه؟ العادة لما أنت تكون في وسط سينا وعايز تهرب تدخل على مصر ولا تروح إسرائيل؟ تدخل على مصر لا هو راح إسرائيل تمام؟ ليه؟ لأنه دارس المنطقة دراسة جيدة وعايز يحفظ قواته من القوات الجوية الإسرائيلية فماذا يفعل قال لك لأنه دارس المنطقة قال لك أروح ما بين جبلين واستخب مفيش جبلين أقرب له إلا ناحية فلسطين لأنه كان في التلات أرباع سينا عشان يمشي تلات أرباع بلا غطاء جوي على ما يوصل لغرب القناة هيكون أبيد بالكامل فقام داخل على فلسطين واستطاع بعد يعني حوالي 40 كيلو أن يصل إلى ما بين الجبلين الدارب القوات بتاعته والدبابة بتاعته والعدو العدو رصده بس عمال يضرب فضرب العدو في الغالب بيكون ضايع بيضرب في الجبل لقى بير ميه قال لك خلاص لقينا بير ميه معانا التعيين بتاعنا هناكل على قدنا وفي نفس الوقت نتحاشى الايه الطيران الاسرائيلي الطيران الاسرائيلي زاره ثلاث اربع مرات يضرب وما يعرفش يصيبه اخيرا اتصلوا بيه قالوا له كل سينا فضيت مفيش حد في سينا كلها غيرك انت والجنود بتاعك انسحب فورا وتعال على الضفه الشرقيه للقناه يعدي الترعه عشان يروح الاسماعيليه طب ده يمشي ازاي من فلسطين ياخد سينا كلها كده بالعرض عشان يوصل الاسماعيليه لان عنده استراتيجيه فبدا قالوا له انسحب فورا اليوم ما رضاش ينسحب لانه لو انسحب كان دمر قواته فبدا ينسحب ليلا لما ينسحب ليلا تاثير الطيران بيبقى ضعيف والطيران بينتقي اللي يضربه فكان بيضرب الدبابات لان ضرب الدبابه الدبابه دي آه، فيها ناس وفيها ذخائر و- وهي اللي بتقاوم والكلام ده فيقوم يضرب الدبابات مشي بالليل استطاع ان يسير 90 كيلو متر ليلا ولما صرح الصبح اصطادوا ليه طيران اسرائيلي على ما وصل الى الضفه الشرقيه للقناه كان في كباري سلاح المهندسين كان مستني الكباري بس يعدي فرقه الشاذلي عشان ينسف الكباري حتى يحرم اسرائيل انها تعدي على الضفه الغربيه القناه تفضل في إس- ال- ال- الجيش الشرقي بس كل خسارته كانت 20% فقط ال 20% دي 80% منهم في الدبابات بس يعني استطاع أن يصون أكثر الأفراد اللي هم كانوا معاه أفراد اللي هم كانوا معاه ده علشان عنده عقلية عقلية انسحاب لما يجي ينسحب يعرف متى ينسحب ما ينسحبش بطريقة عشوائية لما يحب يتقدم لابد أن يتقدم بطريقة منظمة وده اللي حصل في حرب رمضان حرب أكتوبر خط معلش أنا قلبتها استراتيجية لكن أنا جاي جاي لكم أنتوا آه، مستعدين تقعدوا معايا ولا مستعجلين؟ جميل أوي ماشي ماشي ماشي تمام تمام الكلام ده أنا بقوله ليه؟ لأن هذا الكلام مهم لأي رجل يتصدى للدعوة بالذات في أوقاتنا الحالية الأوقات اللي هي فيها هجوم تتري على آه، آه، المس- التيار الإسلامي ورموز التيار الإسلامي خطة حرب رمضان كانت إزاي كل الحروب السابقة كانت إسرائيل بتعمل معانا إيه تطوأ الأجناب والخلف تعرف خالد بن الوليد في آه، معركة أحد عمل إيه؟ مش طوق المسلمين من الخلف؟ ها؟ وقتل من قتل من المسلمين؟ هي طريقة إسرائيل إن يطوقك من الأجناب والخلف. فالفريق سعد الدين الشاذلي رحمه الله وضع الخطة عمل الخطة كالآتي قال لك لما أنا أعمل الأجناب بتاعتي وال- والمؤخرة تكون على مياه العدو ما يعرفش يطوقني فخلى الأجناب بتاعته على البحر المتوسط وعلى الخليج والمؤخرة بتاعته قناة السويس يبقى أجنابه وخلفيته على مية فالعدو ما يعرفش يطاردني بقواته البرية لأنه هيعبر البحر إزاي يضربني من الجو آه لكن ما يعرفش يطوقني بريا تمام طيب احنا ما عندناش سلاح نستطيع أن نحرر به سيناء قال لك نعمل خطة محدودة نتقدم نحطم خط برليف ونتقدم في سيناء 12 إلى 15 كيلو شرق القناة لأن إحنا الإسماعيلية والكلام ده في الغرب والقناة وبعدين الشرق سيناء خط برليف ده كان طوله 165 كيلو متر تراب رمل بارتفاع 20 إلى 30 متر في الهواء بعمق 20 كيلو متر لأن خط برليف مشوار خط الموازي للقناة ده خط برليف ده شبكة الدفاع الإسرائيلية على عمق 20 كيلو متر فيها أكثر من 300 دبابة وموزعين على 35 حصن على 165 متر آه، على 165 كيلو متر فبيقول أنا عايز أعدي خط برليف وأستقر على بعد 12 كيلو شرق القناة فقط طب ليه 12 كيلو ليه ما يبقاش 20 30 40 قال لك لأن مظلة الدفاع الجوي بتاعتي صواريخ سكاد دي مداها 12 كيلو شرق القناة بعد كده يبقى ما عنديش غطاء جوي لو مشيت بره هتضرب فالدفاع الجوي يحميني أنا قرأت مذكرات رئيس أركان آه، آه، الجيش الإسرائيلي في حرب أكتوبر بيقول إن الذي الجديد الذي ظهر لنا أن الصاروخ إذا أطلقته مصر ما كان يترك الطائرة الإسرائيلية إلا محترقة ليه؟ لأن كان من خصائص هذا الصاروخ أن يتبع أي جسم معدني أيا كان مش تضربه يفضل ماشي في خط مستقيم لا تضربه يتبع أي جسم معدني في الهواء طب الطيارة تروح يمين وراها شمال وراها فوق وراها تحت وراها لا يتركه إلا محترق قال فأصدرت أوامري لسلاح الجو ألا يقترب من القناة 15 كيلو يبقى باظت عليه المعركة إذا ما قدرش يقرب 15 كيلو من القناة من ناحيته يبقى انتهت المعركة ما عادش يبقى سلاح الجو الإسرائيلي ما عندوش قيمة امتى يبقى له قيمة يوم ما يقدر يدخل عليا ويضربني لكن ده هو بعيد عن الضفة الشرقية للقناة 15 كيلو ما يقربش منها لأن هو ده مدى الصواريخ بتاعتنا تمام لما جت قصة الثغرة بس ثغرة دبرسوار جت بسبب خطأ مهني جسيم وهو ان احنا عايزين نطور الهجوم الى المضايق طب المضايق على بعد كام كيلو من شط القناة الشرقي على بعد خمسين كيلو لو انا طلعت بره 12 كيلو من شرق القناة ايه اللي هيحصل لقواتي هتتدمر ده ألف ب عسكرية ألف ب عسكرية ليه؟ لأن أنا ما عنديش مظلة دفاع جوي وحصل يوم 10 أكتوبر أنه صدر للواء الأول في قيادة الجيش الثالث أن يتحرك إلى منطقة سدر بعد آخر ضوء يوم 10 أكتوبر آخر ضوء يعني بعد الشمس ما تغرب مباشرة يبتدي يتحرك بقواته هو قال له ليه آخر ضوء علشان ما عندناش قوات تحميه من الطيران الإسرائيلي قائد اللواء بمبادرة من عنده تحرك قبل المغرب بساعتين عايز يستغل فترة الضوء علشان يتحرك العدو رصده حتى خرج خارج مظلة الدفاع الجوي وانهال عليه ودمر اللواء الأول بالكامل يبقى إذا أنا كراجل بضع خطة انتصار وصلت حطمت خط برلين وصلت 12 كيلو السؤال بعد ما أنا انتصرت اهو وخدت خط برليف الحصين اللي كانوا بيتشدقوا بيه والكلام ده هو وقواتي في الشرق خمس فرق مشاة وخمس لواءات مدرعة خمس فرق مشاة تسعين ألف جندي معهم ألف دبابة يعني أنا قواتي بقت في الشرق كاسحة العدو ما يعرفش يعمل معايا حاجة طب طالما قواتي كاسحة أتقدم قال لك لا ما تتقدمش لأنك لو قدمت هتتدمر هي دي خطة الانتصار مش أنا بقول لك الجيش في مبدأ كلامي بيعمل خطة انتصار وخطة هزيمة احنا ما كانش عندنا خطة هزيمة في 67 لذلك كله كان بيجري عايز يهرب بجلده كانت النتيجة ايه اتدمر الافراد والمعدات تمام سعد الدين الشاذلي لما حب ين- ينسحب انسحب انسحاب منظم كانت النتيجة انه خسر 20% من قواته 80% من ال 20% كانوا دبابات السلاح ممكن يتعوض لكن الفرد ما عرفش يعوضه لان بدربه على استخدام الدبابه لمده ست شهور فانا هجيب منين في الحال واحد ادربه ويكون عنده خبره ست شهور فالخساره في الافراد جسيمه احنا ما نقدرش نتحملها لكن في المعدات ممكن اعوضها يبقى اذا اي انسان بيتحرك في دعوه لابد ان يكون عنده خطه انتصار وخطه هزيمه طيب احنا بنتكلم عن الحيدة على سبيل المغالطة وده موضوع الموضوع بتاعنا النهاردة انتوا طبعا اكيد قرأتوا في الجرايد وشفتوا على البرامج الفضائية في التوك شو وغيره وقرأتوا على مواقع الانترنت القصة بتاعتي والجواري وال ها وان انا عايز ارجع سوق الجواري وسوق النخاسه ونملا خزائن الدول الاسلاميه بان احنا نغير على الدول وناخدهم سبايا ونبيعهم في سوق النخاسه والكلام ده قريت الكلام ده ولا ما قريتوش جميل وانا عملت مداخله على قناه الحكمه لمده 17 دقيقه او ثلث ساعه عشان اوضح المساله هذا مثال سأضربه اليوم لأبين لكم حقيقة الخصومة بيننا وبين هؤلاء وأقول هذا لكم أنتم أما بالنسبة لي فأنا أعرف طريقي من قديم لكن كثير من إخواننا بسبب الغيرة وبسبب الغضب ممكن يعني يسلك سبيلا آخر لا يخدم الدعوة نحن كمجموعة من المشايخ بنشتم بقالنا أكثر من 25 سنة الدولة كانت تحمي الذين يشتموننا وفي نفس الوقت كانوا فتحوا لنا الباب لندعو أنا أبين لك الاستراتيجية التي كانت الدولة تقوم بها عشان برضو تاخد بالك التيار العلماني الليبرالي أي تيار من التيارات المناوئة لكل ما هو إسلامي حتى لو كان شكلا وليس مضمونا واديكم شفتوا الكاريكاتير بتاع أخبار اليوم الراجل اللي هيجيب بتاع اللحام عشان يعمل له بنطة يعمل له زبيبة مش كده مش قريتوا الكلام ده سلف النلفي كوالنلفي ها وزنوبة العورة والكلام ده اه هم شغالين كده من زمان معانا لكننا لم نكن نلتفت إليهم مضينا في طريقنا وعرفنا أننا إذا كلمنا هذا وهذا وهذا ضاع الحق الذي ندعو إليه ومش هنلاقي وقت وهيدخلك كل يوم في مشكلة يقول لي يعني تقصد كذا لا ما أقصدش لا أنت تقصد طب أنا أوضح بقى مقصدي عشان أوضح مقصدي ضاع وقت الحق اللي المفروض أعلم الجماهير إياه فالدولة كانت تحمي الجماعة دول ومديالهم لهم الخط الأحمر إنهم يشتمونا ويهاجموا علينا ويفتروا علينا في نفس الوقت سايب لك الباب مفتوح بحذر يقول لك ايه يقول لك الجماعه السلفيين دول اصلا كل همهم نقاء الدين عايزينك تبقى عبد لله عايزين ما فيش بدع عايزين يرجعوا الدين كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وتجريد التوحيد ومش عارف ايه قال لك خليهم يدعوا الناس للتوحيد موت يا حمار على ما يخلصوا كلام في التوحيد هيكونوا هم ماتوا واللي بيوحدوا ماتوا ها طالما انه ما بيبصش للكرسي ولا عايز الكرسي ولا عايز يبقى وزير ولا يبقى امير المؤمنين خلوهم يعجنوا مع بعض هي دي كانت الايه السياسه لكن نفرغ جهدنا لمين للمحظوره المحظورة اللي هم كانوا يخلوا المسلمين آنذاك دلوقتي بقت المحظوظة ها ما عادتش المحظورة هي بقت المحظوظة دلوقتي تمام التمام فقال لك الإخوان دول أساسا طول عمرهم عايزين ياخدوا الحكم فاللي يطول إيده على الكرسي نقطعها له طيب الإخوان دول كتيار موجود في الشارع وتيار قوي في النقابات والبتاع وعامل مشاكل مع الدوله قال لك طيب ما تعكس التيار المسالم اللي بيدعو الناس للتوحيد سيبه ليه لان دعوته هاديه وكانت الحكومه الدوله بوليسيه وكان الناس بتخاف خيالها لو راجل ابنه جاي يصلي معايا في الجامع يقول له بالطلاق والعتاق لو شفتك في, في مسجد السنيه يبقى امك هتروح في ده فكانوا الناس بيمنعوا اولادهم يجولنا ليه لان الولد هيبقى له ملف خلاص فيبقى يقول لك سيبهم يدعوا بحيث لو بقالهم وجود في الشارع هيشغلوا الناس عن الانضمام الى الاخوان المسلمين ها يبقى قال لك سيبه ولذلك الفضائيات كلها كانت فضائيات سلفيه وليس كما يقول بعض الناس زورا وبهتانا ان الدوله كانت بتؤيد السلفيين وبتدي دعم للسلفيين لا ما كانتش بتدي دعم ولا حاجه احنا كنا بنستدعى بصفه مستمره وكان بيحصل بينا مجابهات ومنعت انا من التدريس ست شهور ومنعت من دخول اماكن كثيره جدا بل منعت من بلدي انا شخصيا بلدي انا في كفر الشيخ دي 13 مركز قالوا ان كل شيخ في محافظته فقط وما يروحش محافظه اخرى خلاص امنا بالله العظيم يبقى انا ليا 13 مركز في محافظتي لا بعد كده حبسوني في مركزي 12 مركز من كفر الشيخ أنا غير مسموح لي أن أنا أذهب إلى هذه المراكز وهي بلدي ليس هذا فقط بل مركزك أنت ممنوع تدي في كل مساجد المركز إلا في مسجدك فقط مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية طب يا جماعة الجمعية الشرعية بيني وبينها 200 متر ودي أنا قائم فيها بدعوة من زمان قال لك لا الجمعية الشرعية ممنوع خلاص ويبعتوا المجلس الإداري الجمعية الشرعية إن أبو إسحاق الحويني لو دخل معانا عندكم في خطبة أو درس هنضم المسجد للأوقاف فبالتالي هم مش عايزين يضموا مسجد الأوقاف لأن كده هيموت رسمي خلاص فيبقى أنا ما أدخلش يعني حتى المركز بتاعي أنا شخصيا لا أنا محبوس في مسجد واحد لا أخرج منه وليس هذا فقط ومسجدك هذا لك فيه درس واحد فقط وخطبة جمعة لو عايز تدي كمان درس في مسجدك أنت تستأذن وأنا بصراحة مش بستأذن أدي درس واحد لكن ما استأذنش يبقى التضييق كان مستمرا وكان دائم وانا مش مش مش الان ب- بشتكي او عايز ادعي بطوله ولا الكلام ده بس ببين ان ما كانتش القصه زي ما بينشر في الجرايد الان والمجلات وبعض التيارات الاسلاميه بكل اسف يقول لك ان الحكومه كانت بتؤيد السلفيين لا بتؤيدش حاجه الحكومه لا تؤيد اي حاجه تمت الاسلام بصله انا ذلك بس عندها توازنات يقول لك انا لما اخلي السلفيين ويبقى هم المرجعيه بتاعت الناس ولما يستفتي يستفتي شيخ سلفي والشيخ السلفي ده ماليش دعوه بالحكم كله بيقول يا جماعه وحدوا الله ويعرفوا صفات ربنا ومش عارف ايه خلاص يموتوا مع بعض يعجنوا مع بعض ها وهيقول لك هيبقى الناس كلها بتحب المشايخ دول وهتنصرف عن الاخوان المسلمين اللي هم عايزين الحكم ادي المنظومه كانت عندهم منظومه استراتيجيه تخصهم هم لا تخصنا نحن خلاص ف ال- ال- ال- ال- الدولة كانت بتقوي التيار المناوئ لنا طب بتقويه ليه قال لك علشان أعطله أنا لو سبته يمشي بحريته سيصل إلى هدفه بسرعة لكن أنا في نفس الوقت ما أقدرش أقضي عليه لأني محتاجه محتاجه لخدمة استراتيجيتي أنا مش عشان هو زي الساحر والراهب عارفين قصة الساحر والراهب جميل الراجل الملك عمل ايه اول ما اتكشف القصة بتاع التوحيد جليس الملك اتكشف اول واحد عمل قال له الملك قال له ايه قال له كلمة واحدة ارجع عن دينك قال له لا قتله لانه مش محتاجه جاب الراهب اللي هو أس الموضوع كله قال له ارجع عن دينك قال له لا فنشره بالمنشار حتى سقط شقاه فاضل مين الغلام طب ده الغلام ده انا محتاجه لان هو ده المخابرات بتاعتي الساحر اللي كان ممشي المملكه بالسحر ده راجل سنه فوق التسعين وخلاص قرب يروح في كسح فالولد ده لسه ابن 19 سنة وأنا محتاجه طلع واد عبقري وذكي وله مستقبل فأنا كدولة أنا محتاجه لما قال للغلام ارجع عن دينك قال له لأ قتله أبدا عمل في إيه؟ قال لمجموعة من الشرطة خدوه على قمة أعلى جبل فإن رجع وإلا يعني إذا المساومات هتفضل لحد آخر نفس ها واحنا فوق الجبل يا ابن الحلال ارجع كل عيش عيالك هترجع بدل ما نرميك من على الجبل وتتطوح وتموت ارجع طب هنسيبك تراجع نفسك رب اكفنيهم بما شئت ارتجف الجبل هم وقعوا وهو رجع للملك خلاص اول ما الملك شافه قال له ايه قال ويحك اين اصحابك قال كفانيهم الله بما شاء قام جايب فوق تاني من الشرطه وقال لا الجبل اصل ممكن ينزل على الارض وما يموتش لكن ده أنا لما ارميه في لجه البحر في وسط البحر سمك القرش هياكله وبعدين ما بيعرفش يعوم فهو ميت ميت وذلك في ناس يقول لك ايه انا عندي لما اكون راكب طياره الطياره تقع على الارض وما تقعش في الميه ما تقع على الارض ولا في الميه انت اصلا هتموت قبل ما الطياره تقع على الارض ها يعني وهي نازله تك كده ده انت لما ال- ال- بيكون في يعني كوبري مش معمول بطريقه كويسه والعربيه تنزل بكده بتحس ان الكم- مصارينك كلها نزلت ها فهو يقول لك انا لو نزلت في البحر ما- ما اعرفش اعوم وقال لك سترة النجاة وإذا عملت كده قلت إيه؟ نط من على الجناح و- سترة نجاة إيه وبتاع الكلام ده ماشي فقال لك خدوه في قرقور قارب وروحوا بالبحر فإن رجع وإلا يبقى المساومات لحد إيه؟ آخر نفس ليه المساومات؟ ما كان يقتله ويريح نفسه لا هو محتاجه فالدولة كانت كده يقول لك أنا ما أقدرش أقضي على السلفيين لأنني في أمس الحاجة إلى مرجعية صادقة للجماهير وإلا تتقلب عليا فلما تكون مرجعية لا تقاتل على كرسي يبقى أنا أمزمز في الأرض وبيعها وسقعها وأحول المليارات ها وهم في التوحيد ها واحد ها واحنا عمالين ناكل في الاراضي وده 20 مليون متر ده مش عارف ايه وده ايه وده ايه وده ايه احنا ايه بنمزمز وهم ايه بيوحدوا تمام كده وكل واحد له مذهب فهو قال لك دي موازنه امنيه عندي ما اقدرش اقضي عليهم بس لو سبته يمشي على كيفه وبخ- وبخطته هيقضي عليا يبقى انا لازم اعمل له شويه عراقيل في السكه العراقيل ايه اسلط عليه الجماعه بتوع رزل يوسف والجماعه مش عارف مين يقول لك ده بيعمل كذا وده بيعمل كذا وظبطناه مش عارف بيعمل ايه وظبطناه بيعمل ايه وتمويل خارجي والغريب يا اخي يقول لك بيجي لهم تمويل من ايران ألا. ايران حته واحده طب ده احنا اللي واقفين لايران ها احنا اللي واقفين للروافض يعني احنا خط الدفاع الاول والاخير ضد الروافض السلفيون هم خط الدفاع الاول والاخير ضد الروافض لان مش مذاكر ولا عارف مذهب الروافض ولا يعرف يقف لهم غير السلفيين واقول بكل فخر السلفيون فقط واذا كان ينضم لهم واحد من الباحثين ولا حاجه مش منضم للفريق السلفي ماشي الحال لكن انا بتكلم على الطريق على ال- ال- الغالبيه العظمى فقط هم اللي دارسين وهم اللي عارفين فيقول لك ايه نكعبله بدل ما هو ماشي يجري واذا به يعثر في حجر يقع على وشه هيتخرشم على ما يقوم ويقول اه يا وركي اه يا ضوعي اه يا مش عارف مين هات يد منديل لما نشف الدم هيكون فات ربع ساعه يكون طار عليه ساعتين يبقى انا عطلته ولا لا عطلته بس ممكن يتجاوزوا دول طب ما انا احط لهم حجر اكبر شويه يعطلهم برضه اللي هو ايه المؤسسه الرسميه الدينيه الازهر والمفتي خلاص ما هو ده حجر برضه نطلع نقول الموالد عيبها ايه دول اولياء الله الصالحين انتوا كده بتنكروا كرامات الاولياء يلا نعجن بقى لا بتنكروا لا ما بننكرش لا بتنكروا ما بننكرش اذا كان الليبراليين بيتكلموا سياسه فالمؤسسه الرسميه بتتكلم دين فهندخل في الدين ودلالة الأدلة وده يدل على كذا لا ده دلالة إيماء صريحة لا ده دلالة إيماء خفية طب تعالى ندرس أصول فقه طب تعالى نشوف بقى الدليل رايح فين وجاي منين مش هنخلص في سنة خلاص طب المساجد اللي فيها قبور لا يجوز وضع قبر في مسجد ازاي لا يجوز وضع قبر في مسجد وابو بصير قبره كان في مسجد على عهد النبي عليه الصلاه والسلام وقد روى هذا موسى بن عقبة في مغازيه بإسناد صحيح عن الزهري طب الزهري ده صحابي لا ما هوش صحابي طب تابعي أيوة بس من صغار التابعين وعندنا فرق لما يكون كبار التابعين يبقى أدرك الصحابة جل مشايخه يبقوا صحابة لما يكون من صغار التابعين يبقى أكثر مشايخه من كبار التابعين ولحق صحابي اتنين تلاتة ها فلما الزهري يقول أنه بني لأبي بصير قبر وبني على القبر مسجد اقوم انا كراجل دارس علم حديث اقول له العب غيرها لان الزهري ده من صغار التابعين ومراسيله شبه الريح والاحكام الشرعيه لا تثبت بالمراسيل اللي زي بتاعت الزهري فكيف بالعقيده ارد انا عليه يقوم هو يعجل معايا بقى لا بقى اصل اصل السيوطي بيقول واصل ابن الصلاح بيقول يا عم السيوطي ما بيقولش كده طب تعالى نقعد على الترابيزه بقى ونسيب القضيه على جنب وتعالى نشوف بقى السيوطي بيقول ايه يبقى عطلني ولا ما عطلنيش بس عطلني باسم الدين ها يوم يقول لك نحط الايه ال- ال- المؤسسه الرسميه كحجر عثره قبال السلفيين علشان ما يوصلش الهدف اللي هو حاطه في دماغه ما انا عندي استراتيجيه انا كمان مش طالع ادعو كده انا برضو حاطط لي هدف وخطه وبحاول اوصل لمش عارف ايه الكلام ده وهو عارف كده ودارس كده كويس جدا ان انا عندي خطه انا كمان مش ماشي كده عشوائي ولا قاعد في الجامع ادعوكم كده واروح بيتي أ- اشخر وانتوا تشخروا وخلصنا لا المساله مش كده عندي استراتيجيه وعندي استراتيجيه فالقصه كلها كانت مرسومه فهم كانوا بيحموا هؤلاء الذين يهاجموننا ففضلوا يهاجمونا فانت كونك ترد على ده وده وده وده مش هتلاقي وقت تدعو الناس الى ما تعتقد فكنا بنسيبهم فكان من رحمه الله ان جسمنا نحس ما هو عمال يشتم فيك ليل نهار ليل نهار ليل نهار وانت بتردش يبقى خلاص جسمك نحس خلاص الحمد لله هو بقى لما الدوله وقعت الدوله كانت بتحميه خلي بالك وما كانتش بتحمينا بس احنا من كتر ما عمال يهبل على ظهرك يقول لك الضربه اللي ما تموتش تقوي ها فبالنبوت على ظهرك اه المره الثانيه اه المره الثالثه ظهرك ما بيعيش الا بالنبوت لازم يفضل يضرب فيك عشان ظهرك ايه يفضل قوي احنا خدنا على كده فلما سقطت الدوله هم اللي اتعروا مش احنا فهجومهم ما جابلناش جديد ما عملش جديد معانا هو هو اللي انتوا كنتوا بتعملوه زمان انتوا بتعملوه النهارده لكن الجديد في الموضوع مش احنا كمشايخ انتوا وده اللي انا بعمل محاضرتي النهارده عشان المحاضره عشانكم انتوا عشان تعرفوا الاستراتيجيه بتاعتهم ماشيه ازاي واحنا ماشيين ازاي فيقوم ما فيش حد يستخفكم وي- ويخرجكم عن حقيقة الدعوة التي ينبغي أن تعيشوا عليها وتموتوا عليها. الشاب الصحفي بتاع موقع اليوم السابع. هم بيدوروا على أي حاجة من زمان. يجيبوا لي محاضرة مثلا من عشرين سنة. مش معنى عشرين سنة إن أنا غيرت كلامي، لا كلامي هو هو ما غيرتوش طالما بتكلم دين يبقى انا كلامي ثابت من 30 سنه تلاقي كلامي زي كلام النهارده وافتح اسلام وايه هات اي شريط من 30 سنه تلاقي كلامي من 30 سنه هو كلامي دلوقتي اهو فيما يتعلق بالمنهج والعقيده لكن الاحكام الشرعيه ممكن رايي يتغير كنت من ثلاثين عاما شابا يافعا ممكن ما كنتش درست الأدلة كويس ممكن ما كنتش تعمقت في علم أصول الفقه كويس أصول الحديث كويس فممكن أغلط فممكن أغير
قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين
وأحكام الجهاد والآثار المترتبة على الجهاد ده درس فقه درس فقه خلاص ان الاحكام الجهاد ان احنا لو آه، آه، هنقاتل قوما من المشركين النبي عليه الصلاه والسلام قال للقائد تعمل ثلاث حاجات والحديث في صحيح مسلم من حديث بريدة بن حسين إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال ادعوهم إلى الإسلام فإن دخلوا الإسلام فكف عنهم لأنهم بقوا زيك هتقاتل المسلمين فإن أبوا فالجزية فإن رضوا فخذها منهم وكف عنهم خلاص كده فإن أبوا أن يدفعوا الجزية فاستعن بالله وقاتلهم أدي الثلاث خيارات اللي النبي عليه الصلاة والسلام قالها لمين لقائد الجيش طيب أي معركة من المعارك فيها غالب ومغلوب إحنا إذا غلبنا ودخلنا على عدونا الكافر وحكم الجهاد مصطلح إسلامي خالص لا يرادفه كلمة أخرى زي القتال والكفاح والنضال الكلام ده لا يرادف الجهاد الجهاد له شرط أساسي رئيس أن يكون عدوك يدين بغير ملة الإسلام طب لو أنا العدو بتاعي مبتدع زي الروافض ما اسموش جهاد اسمه قتال اسمه نضال اسمه كفاح لأن الآثار المترتبة عليه ليست كالآثار المترتبة على قتالك للكافرين فاحنا النهاردة نتكلم عن مصطلح ايه الجهاد مش القتال ولا الكفاح ولا النضال لا احنا بندرس فقه إذا احنا غلبنا شيء طبيعي هنفرض أحكام الإسلام على البلد التي دخلناها أحكام الإسلام بتقول إن كل الناس الموجودين في البلد أصبحوا غنائم وسبايا نساء رجال أطفال أموال دور حقول مزارع كل دي بقت ملك الدولة الإسلامية ألف ب بقينا أغنياء ولا لأ دخل الخزينة فلوس ولا لا ولا الفلوس هتروح آه، سويسرا ها مفيش حد بيحول في الحاجات دي مفيش حد بيحول حاجة كلهم دينين خيرين الكلام ده تمام يبقى أنا أحرزت أموالا ودورا أموال سايلة أموال مجمدة طيب الناس السبايا دول مصيرهم إيه في الشرع؟ مصيرهم ان هم كغنائم يوزعوا على المجاهدين وهناك قانون كما في الحديث ان من لم يحضر الغزوه لا نصيب له في الغنيمه معروف كده ما يحضرش الجهاد الغزوه ملوش نصيب في الغنيمه طب انا دخلت على بلد وتعدادها مثلا نص مليون نعمل ايه في النص مليون دول قال لك المجاهدين نشوف عددهم كم مئة ألف ها خلاص يبقى كل واحد ياخد خمسة كل واحد ياخد خمسة المسألة هتتنوع تاخد لك اتنين رجالة واتنين ستات وعيل أو العكس ها ما ح- لازم تتقسم جميل الناس دول أول ما يحصل هذه المنظومة لابد أن يقابلها شيء يسمى سوق النخاسة سوق النخاسة اللي سوق بيع العبيد والإماء والجواري والأطفال تمام كل راس من هذه الروس بقى له ثمن فأنا دلوقتي عندي خمس روس مش محتاج حد منهم ومعذور في قرشين اعمل فيهم ايه اعلق لهم المشنقه واتخلص منهم ولا اعمل ايه قال لك لا تروح تبيعهم في السوق خلاص لازم عشان ابيعهم لازم يكون في سوق فهنبتدي نساوي تشتري مني دي بكام او ده بكام يقول ب 300 لا خليها 314 لا 350 300 هات اشتري يقبض ويمشي خلاص انا عندي ذنوب الكفاره بتاعتها عتق رقبه طب انا اجيب منين رقبه علشان اطلع من الذنب بتاعي لازم اروح اشتري فلا بد ان يكون في سوق بطبيعه الحال هروح اشتري رقبه عشان اقول لها لهذه الرقبه انت حره لوجه الله هو القاتل النهارده لما بيقتل مش فيه هديه وفي عتق رقبه وفي صيام طب دلوقتي انا ما عنديش عتق رقبه يوم يقول لك الصيام مكان عتق الرقبه طيب هل عتق الرقبة في القتل نسخ؟ لم ينسخ بس ما عادش النهارده في رقاب يبقى أصوم شهرين لكن لو رجع مقتضى الجهاد مرة أخرى ونصبت سوق النخاسة ما ينفعش تصوم شهرين إلا إذا عجزت إنك تشتري رقب وإلا الأصل تروح تجيب إيه؟ تجيب رقبة تكفرها تمام؟ فاحنا بنتكلم عن احكام ثابته في كتاب الله فانا كنت بتكلم عن معلومه مش عن تطبيق المعلومه هناك فرق بين صحه المعلومه وتطبيقها انا لم اتعرض في هذا الدرس ولا في غيره الى تطبيق المعلومه ليه؟ لأن تطبيق المعلومة أمر لا يخصني، ده يخص القيادة العليا اللي هي بترفع راية الجهاد واللي هي بتحط القوانين والتي تجيش الجيوش، فأنا بتكلم عن صحة معلومة مش عن تطبيق معلومة، هم نقلوا القصة واتهموني إن أنا بطبق المعلومة. مش إن أنا بقول معلومة. ولذلك بدأ التشغيب لأنهم جهلة، كلهم جهلة ما يفهموش حاجة. لو فتحت له كتاب الله عز وجل ما يعرفش يقرا قران فضلا عن انه يعرف الاحكام فكلامي كله كان منصبا على صحه المعلومه وكان منصبا على تدريس باب من ابواب الفقه اسمه الجهاد والا انا عندما اتعرض لسؤال كيف تنشر الاسلام في الارض عمري ما ابتدي واقول لك نبدا بالجهاد لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبدأ الدعوة بالجهاد بل كان يرسل الكتب إلى الرسل إلى إلى الملوك وال- والرؤساء والقياصرة مش كده؟ كان يبعث دحية الكلب إلى هرقل عظيم الروم كما هو معروف ويرسل إلى كسرى وقيصر ويكاتب كل الملوك كما كاتب النجاشي والنجاشي آمن به فالرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يبدا ابدا دعوته بالجهاد والا كان بدا بالجهاد في مكه هو يروح يجاهد يغزو بلاد الكافرين وسيد مكه كلها كفره لا قيل للمسلمين في اول عهدهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه وقال الله عز وجل اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير اذن يعني كان ممنوعا عليهم قبل ذلك والنبي عليه الصلاه والسلام كان يرى المشركين يعذبون اهل الايمان في رمضاء مكه ومع ذلك لم يقل لصحابي او مجموعه من الصحابه خذ ابو جهل اذبحوه ولا ابو لهب ادفنوه على الحائط وكان الصحابة آنذاك من شجاعة القلب كانوا على استعداد أن يفعلوا أكثر من هذا بس النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق وما فيش دين في الدنيا إلا وهو دين لابد أن يكون دين خلق أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين فأي دين أي دعوة حتى تتسلل إلى قلوب الناس لابد أن تكون دعوة خلق عبد الله بن ابي بن سلول ما انتم عارفين انه كان راس النفاق سؤال عبد الله بن ابن سلول ده شاف النبي ولا ما شافوش سلم عليه بايده ولا ما سلمش ها خده بالحضن طب النبي لما عليه الصلاه والسلام لما هو مات مش شاله على ايديه مش النبي اللي دفن ولا لا وكفنه في بردته ولا لا السؤال عبد الله بن ابي بن سلول ده صحابي ها انت ممكن تعمل لغز بال- بالمساله دي لان احنا عندنا الصحابي ما هو الدكتور يحيى الجمل صار محدثا آه لسه الأسبوع اللي فات عمل محاضرة في الحديث فضيلة الإمام المحدث يحيى الجمل قال ليس كل من رأى النبي صحابي والمحدثون مقلدون ها يا له من عالي السنام مش جمل ها سنام عالي ها ويا له من طويل الرقبة ها شوف هزلت لدرجة إن الراجل اللي ما بيعرفش غير فرنساوي ودماغه كله فرنساوي النهارده بيتكلم في الحديث يقول لك علماء الحديث مقلدين ومش عارف ايه وبتاع والكلام ده ها انت ممكن تسال ما هو على الصحابي تعريفه كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ورآه ولو مره وحتى ولو لم يره لعارض كالعمى وحتى لو كان يفصل بينه وبينه بحر او نهر وقال انا رسول الله وعلم انه رسول الله كل ده داخل في إيه؟ مسمى الايه؟ الصحابي فبيبقى لما انت تقول رجل راى النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه وصافحه وليس بصحابي من هو؟ تقوم انت تقول هو مين؟ عبد الله بن ابي بن سلول خلاص كده؟ طيب عبد الله بن ابي سلول ده هو الذي قال لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل ويقصد بالاعز نفسه ويقصد بالاذل قاتله الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الاعز زيد بن ارقم سمع الكلمه دي من عبد الله بن ابي بن سلول قام رايح قايلها لمين؟ للنبي عليه الصلاه والسلام قال له ده عبد الله بن ابي بن سلول بيقول كذا كذا كذا حديث في البخاري وغيره فعبد الله بن ابي بن سلول عرف ان زيد بن ارقم او حد بلغ النبي بالكلمه فقام ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يقسم بالايمان الغلاظ انه ما قال ذلك والنبي عليه الصلاه والسلام يحكم على نحو ما يسمع واحد بيحلف بالله بالايمان الغلاظ يبقى انا ما اقدرش ادينه الا بدليل خلاص كده فالنبي عليه الصلاه والسلام نظر الى زيد بن ارقم نظره عتاب ينفع تقول الكلام ده والراجل بيحلف بالله قال زيد فركبني هم النبي النبي عليه الصلاه والسلام هو اللي بيعاتبه مش مصدقه يعني صدق ابن ابي بن سلول وكذب زيد بن ارقم راح زيد بن ارقم ما عرفش ينام طول الليل لحد ما القران نزل فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى زيد وقال له ان الله صدقك لما نزل الايات الصحابة بقى بعد ما عرفوا انه قال والقرآن نزل ما هو ده الدليل القاطع بقى ما يقدرش يحلف لو حلف على مصاحف الدنيا بحد ما حدتش هتنفع بقى القرآن نزل كدليل نهائي الصحابة بعد ما عرفوا عايزين يقتلوا مين؟ عبد الله بن ابي سلول ابن عبد الله بن ابي سلول كان اسمه عبد الله برضه كان صحابيا جليلا سمع بقى ان في بعض الصحابه هيقتل ابوه راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني لا أريد أن أرى قاتل أبي ولكن مرني أقتله أنا شوف قال له إيه مش بقول لك مفيش دين يمشي إلا بخلق قال له لا ولكن بر أباك وأحسن صحبته هو النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يبتدي يدعو ناس للاسلام يوم جيش الجيوش وعمل الكتائب ودخل عليهم واخدهم لا كان الاول يرسل الرسل ويبعث الكتب ويقيم الحجه التي يعني يعذر الرجل اذا خالفها الى اخره وبعدين بعد كل المسائل دي كلها يبتدي يعمل حاجه اسمها جهاد الطلب وهو ان يذهب الى الدوله يقول له طيب انا عايز ادخل عشان ادعو الى الاسلام في بلدك فافتح لي البلد لأنه لا يجوز لأحد أن يحجب الهدى عن الناس فاذا رحت البلد زي البلدان دي قول له قدامك واحده من ثلاثه يا تسلم تبقى زيي يا تبقى على دينك وتدفع الجزيه يا اقاتلك يبقى حديث بريد بن الحصيب ده مرحله تانية بعد الايه بعد الكتب وبعد الرسل و والى اخره أنا لما أكن في هذه المحاضرة آنذاك بتكلم عن كيفية دعوة الناس إلى الإسلام إنما كنت أتكلم عن باب اسمه باب الجهاد وما يترتب عليه من الآثار الفقهية المتعلقة بأحكام الله خلاص فهو قال له لا ولكن بر أباك وأحسن صحبته أم عبد الله ابن عبد الله بقى بعد ما سمع الكلمتين دول من النبي عليه الصلاه والسلام قام رايح ل- ل- لابيه وكان ابوه جاي من بره بقى وداخل المدينه قام واقف له على الباب بتاع المدينه على سكه المدينه وقال والله لا يؤويك ظلها لا جدار ولا شجره ولا انت داخل المدينه برجلك حتى ياذن لك رسول الله تمام خالد بن وليد راح للنبي صلى الله عليه وسلم في الواقعة الثانية قال له يا رسول الله مرني بقتله قال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه مش يقتل صاحبه مع أنه رجل واحد طب ليه قال أصحابه بالجمع لأن الناس بتزود في الكلام على بال ما يوصل الخبر لاخر الجزيره العربيه هيكون ذبح اصحابه كلهم. يبقى لو واحد ناوي يسلم يقول الحمد لله يفك البردعه من على الجحش وينام يقول لك الحمد لله انا لو كنت رحت كان زماني اتذبحت زي اللي راح. فلان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ان الناس تزيد في الكلام وعلى ما الكلام بيوصل للاخر بيكون بقى عشر اضعاف قال له كده معاذ معاذ الله ان يتحدث الناس ان محمدا يقتلوا ايه؟ اصحابه. طيب الكلام اللي انا قلته ده مش كلام مع عائل قوي و... و... ومفيش عليه اي اشكالات الصحفي عمل ايه بقى ام قايل الشيخ ابو اسحاق يقول حل ازمه الاقتصاد في بلاد المسلمين ان احنا نعيد الجواري والاماء طب انا قلت كده ده عمل بالظبط زي المثل اللي احنا كلنا بنضربه اذا واحد عمل عامله زي كده قال الله عز وجل ويل للمصلين خلاص وسكت واحد رايح الجامع يصلي على فين يا فلان الظهر جدا راح اصلي يقول له يخرب عقلك انت عايز تدخل جهنم ولا ايه ادخل جهنم ليه يا عم ده انا رايح عند ربنا اصلي يا ابن ربنا بيقول ويل للمصلين وويل هذا واد في جهنم تستغيث جهنم من حره جهنم نفسها هتولع من الحر بتاع الوادي ده فانت رايح تصلي عشان تدخل جهنم يا ابني يا ابني ارجع وخلي الطريق مستور ولم الدور عشان تدخل الجنه ارجع بيتك ويل للمصلين وسكتت هذا كلام الله ده سؤال انا بساله لكم أهذا كلام الله ها خلي بالك بس ما لا تسبق الأحداث لا تسبق الأحداث أنا بسأل سؤال ويل للمصلين أهذا كلام الله نعم السؤال الثاني أهذا مراد الله جميل قوي علشان ما يجيش واحد يقول لي ويل للمصلين ده مش كلام ربنا ما هو نعم ليس هو كلام الله هكذا بمعنى لأن الكلام إنما يقال لتأدية معنى مش الكلام انك انت ترص حروف جنب بعضها ولا كلام جنب بعضه ترص كلام جنب بعضه غير متوافق مع بعضه ما اسموش كلام ليس ليس اسمه كلاما ليه لانه لا يؤدي معنى طالما لا يؤدي معنى يبقى ما اسموش كلام خلاص لو انا قلت لك كده ومدعشر بالقعتلين تحشرمت حرشوفتاه فخر كالخرب عسلي الهيكزوب العيكزوب تهيهعت مرون في العليقوت المنفلي والله لو هيفقت العتاريس فاذكر كل عبربا سيكا سيكا فروقا بعبولي فلا تصاحبن القزنع الفه مهبل هيقل همرد الهندويل النعشولي ده كلام ولا لا ده مش كلام ها ده اسمه الفاظ محطوطه جنب بعضها لا يكون الكلام كلاما الا اذا ادى معنا خلاص كده عشان كده الجمله تسمى عندنا في الشرع كلمه الجمله تسمى كلمه قال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم دول كم كلمة أربعة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم خمس خمس كلمات ست كلمات تمام ست كلمات مش دي اسمها كلمتان طب هما دول كلمتين برضه ها لا اله الا الله لا اله الا الله كم كلمه جميل في الصحيحين من حديث المسيب بن حزن لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عمه ابي طالب وقال له يا عمي قلها ايه كلمه احاج لك بها عند الله يوم القيامه طب هي كلمه ولا اربع كلمات دول أربع كلمات لكن فالكلمة عندنا لابد أن تؤدي معنا عندما أقول لك إن محمدا أنت هتقول لي إيه؟ ماله حكايته إيه يبقى ده برغم انها كلمتين بس لا يطلق عليها كلمه لانها جمله ناقصه لا تؤدي معنى خلاص فيبقى ال- ال- ال- عندنا لما انا اجي بقى واقول هل قال الله عز وجل ويل للمصلين اقول له نعم لان انا قلت له لا هيقوم فاتح لي المصحف ويقول لي اقرا ويل للمصلين ايه في القران لكن هل هذا مراد الله لا ليس مراد الله ولذلك في المصحف في علامات الوقف والكلام ده تبص تلاقي حاطط لك علامات صاد جيم لا ميم ها يقول لك ايه صلي قلي الوصل اولى الوقف اولى جواز الوقف او الوصل وبعدين يقول لك ميم علامه الوقف اللازم لازم تقف والا المعنى يتغير لا اي لا تقف ليه لانك انت اذا وقفت على لا غيرت المعنى تمام وانا شايف بفهمي ان في موضع ينبغي ان يوضع عليه لا في المصحف وطبعا انا مش هتمعلم على اساتذه القراءات والكلام ده لكن ده وجهه نظر بدت لي عشان ما فيش حد يقول لي فات على كل الجهابذه وانت اللي ادركتها والكلام ده لا قال الله عز وجل يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما أنا لو مش واخد بالي من علامات الوقف والكلام ده وهقف الوقف الآتي يدخل من يشاء في رحمته والظالمين المعنى راح ولا لا راح لأن دخلت الظالمين في رحمته لما وقفت هذا الوقف يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أي يدخلهم في رحمته أيضا يبقى المعنى اتغير ولا لا يبقى ما ينفعش حد يقف هنا وماشي او واحد من الايه من الجماعه القرأ نفسه اتقطع على حد الظالمين قام واقف ها ولذلك عملوا مسألة الوقف والابتداء برضو علشان رعاية المعاني في القرآن يعني قوله تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم واحد من جمع القراء المشاهير حب يتنطط ويتحزلق يعني في في المسألة دي في الوقف والابتداء فأراها كالآتي وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله الوقف سليم ولا لا؟ الوقف سليم ووقف صحيح وبعدين ابتدى وقال ايه بالله ان الشرك لظلم عظيم يبقى خلى الباء باء ايه خلاها باء القسم مع ان الايه ما فيهاش حلف ولا فيها قسم دي حرف جر يبقى هو لما بدا بالله ان الشرك لظلم عظيم اضاف معنى الى كتاب الله ليس في كتاب الله فبنقول دي اسمها بدايه فاسده لا يحل له ان يبدا هذه البدايه ها انما يقول ايه ان وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله يبتدي لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم يبقى الوقف بتاعه كان وقف سليم والبدايه بتاعته كانت بدايه ايه سليمه فهو صاحبنا لما جه وعمل القصه دي انا علشان املا خزائني كمصر بلد على حافه الافلاس زي ما بيقولوا في الجرايد والكلام ده بدل ما اقول للناس اشتغلوا وانتجوا لا اقول لهم روحوا احتلوا بلاد الناس واستعبدوهم وخدوهم وانصبوا سوق الجواري طب هل انا أنا قلت كده هل خطر ببالي ان اقول عشان املى خزينتي اعمل الحدوته دي طب انا لو اردت ان ادعو الناس الى الاسلام اليوم وانا قادر فعلا الان خليني دوله عظمى وكل الدول مرعوبه مني وبتخاف مني واقدر اخد اي بلد وجم قالوا لي ان البلد الفلانيه نريد ان ندخل الاسلام فيها ليس هناك عالم قط يقول له جيش الجيوش وادخل عليهم ولاة الدين في سبعين دول انما الاول نبعت له الاسلام ومحاسن الاسلام واسمحوا لنا ان احنا ندخل علماءنا عندكم علشان يدعو الى الله عز وجل ونقول للملك اسلم تسلم يؤتيك الله اجرك مرتين زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى العراق ونبعت ويبقى عندنا حاجه ما يسمى في عرف الناس اليوم بالدبلوماسيه. نبعت عندنا خطوط دبلوماسيه وبنطول النفس معاهم وناخد وندي لان منهم رجا وان ممكن يجوا معانا نطول نفسنا معاهم كمان علشان يعرفوا ان الاسلام دين محاسن كله مش استيلاء والكلام ده لكن وجدنا ان كل الطرق مسدودة عندنا مثل بيقول آخر الطب الكي خلاص وصلنا للآخر خلاص بيقول الكي بقى وهو إيه وهو القتال إن أنا أقاتل حتى أنشر دين الله في الأرض مش عشان أحتل الناس ولا أخد خيراتها ولا أخد بترولها ولا الكلام ده وأمريكا النهاردة بتعمل إيه في العالم ما عمالة تحتل وتسترق الدول مش الأفراد تسترق دولا باكملها عشان تاخد خيراتها وتنهبها عين عينك وما عادش حد لا بيختشي ولا في حياه ولا وقار لان هو هي- هيختشي من مين؟ انت رجل ضعيف ولا تملك الامر لنفسك شيئا لقمه الخبز انت لا تملكها. المخابز بتكون على حافه الافلاس من الدقيق ولسه القمح بيشحن من عندهم عشان تبقى خلاص روحك ممسوكه من هنا. فلما يكون واحد عارف ان احنا عاجزين عن دي- عن عن جهاد الدفع حتى الان لو جه العدو عشان يدخل يحتل بلدك ممكن يحتلها بسهوله ده اسمه جهاد الدافع اللي ما فيش حد مختلف عليه دافع عن ارضه ودافع عن عن عرضه ودافع عن ماله والكلام ده كل الدنيا تقر هذا النوع من الجهاد او من من القتال او من الدفع عموما فانا لما اكون انا في وضع لا يسمح لي بجهاد الدافع اهو ما اقول لك تعالى نعمل جهاد الطلب أنا كان كلامي مغاير لهذا تمام المغايرة يوم يأتي بهذا ويستلوها من السياق وهو لا يدري هذا المسكين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد أو إن الرجل لا يقول لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار سبعين خريفا ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت لما نشر هذا الكلام في الجرايد والمجلات والكلام ده مش الناس شتمونا هذا جعل عرضي وعرض غيري لقمة سائغة في أفواه الناس اللي شتم هيقف عريان قدام ربنا ليس بينه وبينه ترجمان والذي أغراه بالشتم سيقف أيضا عاريا بين يدي الله ليس بينه وبينه ترجمان أنا هاخد من حسناتهم أو ياخدوا من سيئاتي المسألة مش لعبة ولا المسألة خفيفة قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة ودي مش مثقال ذرة ده تسد عين الشمس الكلام اللي بيعملوه يسد عين الشمس يوم بعد ما أنا دخلت ووضحت مقصدي ومرادي وإن الصحفي استل كلمة من السياق زي ويل للمصلين أو زي لا تقربوا الصلاة والكلام ده هو وعملها وبينته يجي في الأسبوع اللي بعديه يقول الشيخ أبو إسحاق الحويني يجدد كلامه عن الرق والجواري وإذا كنت محتاج واحدة ممكن تشتريها ب 300 400 جنيه تمام ده العنوان وانت عارف الناس بتقرا العناوين ما فيش حد بيقرا اللي تحت انت بتشتري الجورنال بتقرا حاجه فيه الا العناوين اذا في عنوان مثير كده خطف قلبك ولا حاجه تقوم تقعد تقرا تحس ان الصحفي لعب بيك وانت بعد ما تقرا نص العمود ولا حاجه تقوم رامي الجورنال ما بتكملش قرايه لما تحس ان العنوان غير مطابق للايه للكلام الناس تقرا العناوين يقول لك بعد كده في مطلع الكلام الشيخ ابو اسحاق الحويني عمل مو- مو- مداخله على قناه الحكمه اكد فيها صحه ما نشرته اليوم السابع عنه ما هو جاب ما احنا اهو انا لما اقول لك ويل للمصلين وانت تروح تطابقها بالمصحف هتلاقيها ولا لا فهل يجوز ان تقول وقد نظرت في المصحف وتاكدت ان الله اعد الويل للمصلين اذ قال ويل للمصلين الكلام ده ينفع ها يبقى هذا مصر على جريمته ايضا بل كان العنوان في الم- المره الثانيه اسوا منه في المره الاولى ويقول لك وهذا ان, إن انا اكدت ما نقلته اليوم السابع عن الشيخ ابو اسحاق الحويني وليس افتراء عليه كما قال بعض من يحبونه وقال الشيخ ابو اسحاق الحويني ويقوم جايب ثلاث سطور ما لهمش علاقه بالموضوع واللي له علاقه بالموضوع يقول نقط نقط نقط ثم قال وقوم جايب ثلاث اسطر ما لهمش علاقه بالموضوع برضه ها وبعدين يقول لك ايه ثم قال قال لا ما هو انت الثلاث نقط اللي انت حذفتهم دول لو انت جبتهم والقرأ اللي هم عمالين يشتموا ولا عمالين ينتقدوا انا واثق تماما ان ولا واحد من اللي حط التعليق سمع الدرس وانا على استعداد ان احلف بالله العظيم لان درس من 18 سنه عشان يروح يجيبه من على اسلام وي او كلام ده ما يعرفش عنوانه ايه وعلشان يجيبه هو مش فاضي يجيبه انا ليا على اسلاموي اكتر من 8000 شريط فعلشان يروح يجيب ال- الجزئيه دي وانا كتير ما بكرر الكلام كتير اقول الموضوع اذا جات له مناسبه اجيبه فهو مش عارف هو في انهي شريط فبالتالي اي واحد من اللي علق مباشره بعد ما نزل الخبر على الموقع بثلاث دقائق طبعا ده يستحيل يكون راح دور على الشريط وسمع الشريط ابو ساعه ونص وبعدين بعد كده علق فلا ولا واحد سمع هذا الكلام فانا بقول لكل انسان علق او شتم او الكلام ده هو يوم تقف بين يدي الله عاريا اوعى تظن ان الكلمه اللي انت قلتها وانت حاطط رجل على رجل وقدامك كوبايه شاي والكلام ده وعمال تكتب براحتك ان هذا سيمر لا فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره طب هم بيعملوا كده ليه ليه بيعملوا كده والكلام اللي اللي نشر في الجرايد وبتاع حتى ان في واحده دخلت في اللعبه قالت إن, أن هناك رجل يسمى أبا إسحاق الحويني يتحرق شوقا إلى الشهرة فأنا بقول لها صح النوم مش هقول أكتر من كده ليه؟ لأ- لأن إحنا بنعاني من الشهرة أنا كاره الشهرة كره العمل بكره الشهرة كره العمل لأن ضريبة الشهرة عالية جدا جدا ومسؤوليتها ضخمة جدا جدا أنا مش حملها وأنا تذكرت كلمة الإمام أحمد بن حنبل لمحمد بن نوح لما كتفوهم في فتنة خلق القرآن وخدوهم علشان يروحوا للمأمون فمحمد بن نوح ده شاب لم يكن مشهورا بس كان يقول بقول أحمد ويجهر به إن القرآن غير مخلوق كما هو قول أهل السنة جميعا ف وهم ماشيين في السكة فمحمد بن نوح شاب يوصي الإمام أحمد بن حنبل قال يا أبا عبد الله الله الله أي اتق الله إنك إمام كلمة لا تقولها الناس كلها تقولها فاتق الله واثبت على الحق محمد بن نوح ده مات في الحديد مات وهو متكتف قال أحمد ما رأيت شابا خيرا من محمد بن نوح فقال له أحمد يا محمد إني ابتليت بالشهرة واتحط في وش المدفع عليه عشان هو الإمام المقتدى به إن الرياح إذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر مفيش حشيش في الأرض بيتأثر بالعواصف لأن أنت يوم ما تحب إنك أنت تهرب من العاصفة بتعمل إيه؟ بتطاطي هو الحشيش بيعمل إيه؟ ما الحشيش بيطاطي هو كمان الريح بتاخده كده لكن ما عادش تخلعه لكن الريح بتخلع ايه؟ الشجره السامقه اللي طولها 10 15 متر هي اللي تعصف رقبتها على طول. ان الرياح اذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشديد. اخواننا بقى يبعتوا لي بقى رسائل بقى بالمئات ومنهم من يبكي بحراره قولوا انتوا ساكتين ليه؟ لا بد من مواجهه هؤلاء ولا بد من كذا نفسي في الفداء ومش عارف ايه والكلام ده على ما اقعد اطبطب عليه ابقى عايز اتغدى تعبت من الكلام خلاص جعت من كتر ما بتكلم جعت بقى فقدت قوتي يعني على ما هديه يا ابن الحلال هذه سنة الله عز وجل والحق يملك أسباب الحياة في ذاته بخلاف الباطل لازم تديله حقنة من بره لأن الباطل ميت فانت لازم تحقنه عشان تديله حياه اذا ما اديتيش الحقن هيموه هو ميت اصلا خلاص لكن الحق فيه اسباب الحياه في ذاته ولذلك كان الحق قذيفه من تلقاء نفسه لوحده كده قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه الدمغ إشارة إلى الدماغ ها وإذا أصيب المرء في دماغه لا يعيش يعني معنى ذلك حتى في الحجة حتى مرة كان شعبة ابن الحجاج مختلف مع واحد من علماء الحديث اللي زيه كده في حديث من الأحاديث فشعبة فالرجل اللي هو ال- الثاني مع شعبة أنا الحين نسيت اسمه لأن القصة دي أنا قرأتها من زمان خالص من أول ما بدأت أطلب علم الحديث فالرجل الثاني بيقول لشعبة إيه من ترضى حكما بيني وبينك قال ذاك الأعور الأعور اللي هو مين يحيى بن سعيد القطان يعني سعيد القطان ده تلميذ شعبة وشيخ الإمام أحمد بن حنبل وكان باقعة في الحفظ يحيى بن سعيد القطان ده حاجة كده ملك يعني لو يحيى بن سعيد القطان جاء مش هقول لك في مصر القديمة هنا تف تفة كده وكلنا لحسناها كنا كلنا هنبقى علماء ده اللي يلحق ها ده اللي يلحق يعني بسقة من يحيى علم فيحيى ده كان بقى ملوش نظير يعني أول ما جه فقضى لخصم شعبة على شعبة برغم أن شعبة إيه برغم أن شعبة شيخه فقال له شعبة دمغتني يا أعور دمغتني يعني يعني قتلت حجتي ها فإذا أقام رجل على رجل الحجة الباهرة يبقى اسمه إيه؟ دمغه خلاص؟ وأنت ورقك كله ما بيمشيش إلا بورقة الإيه؟ الدمغ صح؟ إذا ما دمغتش الطلب ما يمشيش خلاص كده؟ طيب يبقى لما تقرأ قوله تبارك وتعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه لازم تعرف أن الحق الذي هو الحق يتوجه إلى دماغ الباطل وأساسه ولبه وروحه وليس إلى شيء آخر لا بروح لكتفه ولا بروح لودانه أحسن لو راح لودنه وقطعها يبقى سلف ها محاكم قطع الودان دلوقتي على ودن ها يبقى من طبيعة الحق الذي هو الحق ها أنه يتوجه إلى روح الباطل مباشرة عارف سكته عشان كده بنقول لك إذا كنت صاحب حق اثبت عليه فأنت منصور أحسن قولا أكبر هزيمة أن تتحول عن الحق دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين
مباشرة عارف سكته عشان كده بنقول لك إذا كنت صاحب حق اثبت عليه فأنت منصور أكبر هزيمة أن تتحول عن الحق الذي تعتقده وتقعد تلعب دبلوماسية اوعى تلعب دبلوماسية وأنت تدعو إلى الحق عشان كده الشيء الداعية لا يجوز له أن يتلبس بالحزب السياسي الحزب السياسي معناه أنه لازم يلعب سياسة مع خصوم ليسوا شرفاء والسياسة حيث توجد المصلحة المصلحة يضع يده في يد الشيطان الرجيم أخذه بالحوض مش هحط دي في إيده بس هي دي السياسة ملهاش علاقة بالمبادئ والأخلاقيات السياسة تتبع المصلحة أينما كانت إن شاء الله يكون مع الشيطان فأنت لما يكون خصومك في السياسة ليسوا شرفاء وعايز تتكلم بالدين مش هتعرف تتكلم دين يا تلعب معاهم بالدين يا اما هيطردوك بره ويقول لك انت خالفت شروط الحزب السياسي وخالفت شروط ترخيص الاحزاب وخالفت كذا او يجتمعوا جميعا وينفروا الناس منك هترجع في الآخر بخفي حنين تلعق جراحك يا ولداه علشان ترجع لصفوف الدعوة تاني هتكون راحت سمعتك راحت مش هتكون انت الداعية بقى اللي طول عمره واقف على الحق طردوك من السياسة ولا تستطيع أن تكون داعية أبدا زي ما قلت لك حتى تجتمع عليك مصيبتان المصيبة الأولى انك انت طردت وليس لك نصيب في الاحزاب السياسيه حتى تطرد معنويا يعني الحاجه الثانيه اذا رجعت لن تجد مكانك كما هو ولن تكون ذاك الشخص الموقر المؤتمن على الدين كما كنت قديما فاي طالب علم شوف بقول اي طالب علم ان شاء الله يكون صغير قد كده اهو لا ينضم الى اي حزب سياسي ليه لانه يرجى خيره وبره من يعلم الجماهير الجماهير عمرها من لا ما- ما تعود ابدا الى عزها الا بالدين مش بالسياسه والناس اطلقوا مصطلح السياسه على معنى ضيق اللي هي السياسه الخاصه بالحكم ومعاملات الدول والوزارات والمؤسسات والكلام ده السياسه معنى اعمق من هذا بكثير لكن اذا كان في جماعه ما لهمش علاقه بالعلم خالص نشأوا في حضن الدعوه ومن الممكن ان ينفع الناس بانه يدخل ضد ناس ليبراليين ناس علمانيين ناس خصوم للاسلام بتاع الكلام ده ووقف الزحف بتاعهم ماشي لان هو اذا لم يفعل هذا اهو قاعد على المصطبه في القيل والقال ومش مستفيدين منه حاجة لكن إذا كان طالب علم ولو كان طالب علم زي ما بيقولوا قد كده أهو أو كان مشروع طالب علم كمان منظمة الحزب السياسي أبدا الذي مكمن العز في الإسلام انتوا عارفين الناس اللي اللي اللي اتكلمت في الجرايد والمجلات والكلام ده مستنكرين قصه الجهاد الطلب انتوا عارفين استنكروها ليه؟ لانهم سمعوا كلمه عز في زمن الانبطاح خلي بالك من الكلام سمعوا كلمه عز في زمن الانبطاح مش متخيل واحد محتل لما اتكلموا عن الاستقلال والحريه والكلام ده يقول لك ايه الكلام العك اللي انت بتقوله انا قلت كلمه ايام البوسنه والهرسك لامني عليها كثير من الناس لكن بعد ما انجلت الحرب ورفعت اوزارها بعضهم اعتذر لي وبعضهم قالوا احنا فهمنا لما كانوا عمالين يقتلوا المسلمين في ايام البوسنه والهرسك أنا قلت في خطبة جمعة أيها المسلمون لا تحزنوا فمن المحن تأتي المنح أول مرة أقول المصطلح ده كان في الخطبة ديت من المحن تأتي المنح والذي يحدث في البوسنة والهرزك خير عظيم لنا فجالي ناس بعد الخطبة يقول لي يعني أنت بتعتبر المسلمين مؤلفة خير بعدين ايه معنى الخير اللي انا اقصده يوغوسلافيا دي كانت تحت الشيوعيين سبعين سنة محوا فيها اسم الإسلام اسما ورسما والناس طلعوا مولودين لقوا نفسهم مع النصارى والملاحده والكلام اتجوزوا من بعض وكلوا مع بعض وشربوا مع بعض بقى النصراني يجوز بنته المسلم والمسلم يجوز بنته النصراني واللي المسلم يجوز بنته اليهودي ويجوز بنته الملحد وما عندوش دين والكلام ده وعاشوا كلهم لا يعرفون شيئا عن احكام الله. فتخيل بقى لو ان الدعوه اتفتحت لنا اللي بعتته السعودية والخليج والكويت ومش عارف مين ومين والسودان والجماعة دول بعتوا كتائب من العلماء علشان يوعوا الجماعة المسلمين اللي عايشين في يوغوسلافيا بالإسلام فلو واحد منهم قال له ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ميلاده يقول له امشي من هنا انت جاي تفرق بينا ولا ايه إذا كان أنا بنتي متجوزة جرجس و... ومش عارف مريانة متجوزة مش عارف محمد و... والكلام ده، أنتوا جايين تفرقوا بينا. ليه؟ عشان اتمسحت الفروق اللي موجودة ما بين العقائد. بسبب إيه؟ إن الشيوعية جت مسحت كل حاجة. فلعل الله عز وجل أراد أن يطهر البلاد من هذا الجيل. الذي سيقف حجر عثرة أمام الدعاة إلى الله ويبقى الشبان الذين يرون مصارع آبائهم فتستيقظ ضمائرهم على الفاجعة لما أنا يكون جاري ومتجوز بنتي وهو نصراني ولو بيذبح أبويا يبقى أنا فقت أنا إزاي ده إحنا ده إحنا نسايب لما أجيب له آية من القرآن ان ده يهود وده مجوسي وده مش عارف ايه وده كذا واقرا القران اهو يوم يقول صدق الله فالابناء استيقظوا على الفاجعه انا كان عندي مجله المانيه مرسوم عليها امراه مسلمه تجاوز عمرها التسعين سنه انا كنت فاكر من سنها 80 لكن لما لقيت حد يترجم لي 90 سنه وضع على شكلها تسعين سنة تبكي بحرارة صورتها جاية على المجلة بتبكي وفي الحوار جوه تبكي بحرارة ليه قالت ابني ابنها مين جرجس أنا الذي أرضعته وكبرته اغتصبني طب واحدة سنها تسعين سنة ما الذي بقي فيها تسعين سنة ما بقي في الكرم إلا الحطب تسعون عاما فالشباب أبناء هؤلاء الآباء استيقظوا على حجم الفاجعة فلما استيقظوا حملوا السلاح وبدأت تنبت بقى العقيدة والكلام ده أخوف ما كانت تخاف منه أوروبا أن تنبت بذرة إسلامية صحيحة في أوروبا دي معناها أن أوروبا هتكتسح لو نبتت بذرة إسلامية صحيحة في أوروبا فدي كانت مشكلة فجم بعد كده قالوا لي والله احنا ما كناش نعرف القضية دي قلت لهم يا جماعة أنا قلت لكم من المحن تأتي المنح وهذا من حسن الظن بالله حتى لو قتل خيارنا نحن نقول لعل الله أن يخلف علينا فهذا من حسن الظن بالله لا افتئات على الغيب ولا أنا بقرأ الغيب ولا الكلام ده لكن من حسن الظن بالله أن نقول هذا فأنا عايز أقول لشبابنا بقى في نهاية ال- هذا الدرس ستسمعون اذى كثيرا وتهما جاهزه لان الدور عليكم اكتشفوا انكم قوه ضاربه ما عملوش حساب لكم ابدا ولا قدروكم حق قدركم يوم من الايام بل كانوا يحتقرونكم دائما طيله الازمان وانكم كم مهمل لا قيمه له فستسمعون كثيرا نحن معاشر الدعاء من فضلكم انا عايز الاخوه بس يجلسوا نحن معاشر الدعاء والمشايخ تعودنا على هذا وننتظر اكثر من هذا ان يقال اكثر من هذا عنا لكن الاشكال انتم ثقوا بالنصر ما التزمتم احكام الله فانا مش عايز اي حد من اخواننا يخالف الدين والخلق ويدخل على اي خصم ويعلق تعليقا سيئا يعني واحد مثلا اتكلم كلمه سيئه ما تدخلش تقول له انت ابن ستين في سبعين وانت كذا وكذا وكذا لان دينك ينهاك عن ذلك ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم اي تعليق من اخواننا او من اي انسان يخالف حقيقة الأخلاق والآداب نحن أول الذين ينكرونه نحن ما علمنا شبابنا إلا الدين والخلق وما غزونا قلوب الناس واسترق واسترققناها إلا بالإحسان إليهم والصبر على أذاهم فأنا عايز لا يأخذك الغضب والغيظ حتى من خصمك وتقعد تشتمه شتيمة مقذعة فإنك لم تتعلم هذا لا منا فضلا عن ان ديننا لا يامر بهذا اما هؤلاء الذين يفعلون كل هذا هناك يوم يا اخواني انتم تعرفونه لكن قل من يسميه باسمه في الخطب والدروس احنا دائما نقول عن اليوم الاخر يوم الايه القيامه من مسميات يوم القيامه يوم التغابن وفي سورة في القرآن اسمها سورة الإيه؟ التغابن. التغابن مأخوذة من الغبن. وأصل الغبن إنك تشتري بالغالي وتبيع بالخسارة. يبقى خسرت مرتين. هذا أصل الغبن كما قال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ فأصل الغبن هو الخسارة فاحنا عندنا يوم اسمه يوم التغابن ليس ثم دينار ولا درهم انما هي الحسنات والسيئات وما بقي من اعمارنا قليل اصبر على حز الغلاصم ونكز الاراقم ومتون الصوارم والبلاء المتواطم المتراكم الى يوم التغابن حينئذ سيظهر لك الخاسر من الرابح عندما يكون العملة هناك هي الحسنات والسيئات وكما قلت احنا في خاصة أنفسنا لن نرد لا في جرائد ولا في مجلات ولا الكلام ده على هؤلاء انتظارا لهذا اليوم الكبير فده هذه موعظة أقولها لكم التزموا الأخلاق من أراد أن يعلق فليعلق بموضوعية فليعلق بكلمة حق ربما تدخل قلب رجل ممن يقرأ فتستفيد أنت ويستفيد هو والله تبارك وتعالى أسأل أن يبارك فيكم وأن يثبت خطاكم وأن يكثر سوادكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم